الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكين فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله والله أيها الإخوة في هذه الأيام وفي هذه المرحلة من حياة المسلمين العامة على مستوى العالم الإسلامي أشفق على أحوال المساكين من المسلمين هذه المشاغل الكثيرة وهذه الهموم الطاغية الطافية على سطح مظاهر الحياة وهي تافهة أخذت بألباب المسلمين وقلوبهم بعيدا عن طريق الله وتلكم مأساة جد مأساة إنه ينبغي أيها الإخوة أن تلقي بنا الهموم والمشاكل إلى أحضان الشريعة وأن نبحث عن مخرج لما نعانيه على مقتضى مراد الله منا لا مرادنا من الله بمعنى ان نبحث عن مخرج لماسينا وهمومنا ومشاكلنا واحزاننا وانكادنا وقضايانا في في النظر فيما فرطنا فيه من شرع الله فنقيمه نقيمه لكي يصحح الله لنا حياتنا ومسارنا ولذلك لما قحطت السماء على عهد عمر فاستسقى وقدم عم النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا العباس ليدعو رفع العباس يديه الى السماء وقال اللهم لم ينزل بلاء الا بذنب ولم يرفع الا بتوبه وهذه نواصينا بالتوبه وايدينا بالدعاء فاكشف عنا فكشفت وامطرت هذا هو المطلب وهذا هو المنهج أن ألا نذهب بعيدا عن الله سبحانه وتعالى إن الأمة اليوم بحاجة إلى توبة عامة توبة أمة إننا بحاجة إلى أن نتقرب إلى الله ونتوسل إليه ونصلح أحوالنا معه مع شرعه ومع منهجه وهذا ال... إذا اتخذنا هذا المنهج في إصلاح حياتنا فإنه بلا شك حاشا لله أن يقبل عليه عبد بقلبه والله يرده حاشاه جل جلاله فإذا أقبلنا عليه بقلوبنا فلا شك أنه سيعطينا ويمنحنا سيعطينا ويمنحنا جل جلاله مرادنا منه إذا حققنا مراده منا والجزاء من جنس العمل إخوتي في مدارج السالكين وفي منزلة البصيرة ما زلنا مقيمون أنجزنا منزلة اليقظة ثم الفكرة ثم ها نحن ننزل منزلة البصيرة باب البصيرة قال الله تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين البصيره ما يخلصك من الحيره وهو على ثلاث درجات الدرجه الاولى ان تعلم ان الخبر القائم بتمهيد الشريعه يصدر عن عين لا تخاف عواقبها فترى من حقه ان تؤديه يقينا وان تغضب له غيره نريد ان ندخل الليله في هذا المعنى الدرجه الاولى من البصيره أن تعلم أن الخبر القائم بتمهيد الشريعة يصدر عن عين لا تخاف عواقبها يعني إيه الكلام ده أن تعلم أن الخبر القائم بتمهيد الشريعة الشريعة الدين أيها الإخوة الدين عقيدة وشريعة العقيده هي عمل القلب الاعتقاد وهو العمل الاسهل ولكنه السهل الممتنع هو العمل الاسهل عمل القلب اسهل على الانسان من عمل الجوارح الشريعه هي تفاصيل حياه الانسان على مقتضى مراد الله منه في هذه الحياه بمعنى العقيدة هي مجموعة اعتقادات قلبية لا يتدخل فيها الجوارح هذه عقيدة وإن كلمة عقيدة زي ما نقول إيه العقدة يعني لما تيجي حاجة كده تعقدها عقدة هذه العقدة التي تعقدها عقيدة جت من كلمة عقدة دي جت من كلمة العقدة ها عقيدة اتعقدت عقدة اهي العقدة دي هذه العقدة بتبقى حياتك ماشية كده وتيجي عند العقدة وتقف وقفت فاهم ازاي فهي العقيدة تبقى كده هتيجي انت في اي مسألة في حياتك وانت ماشي تيجي عند العقد عند مسألة العقيدة وتقف العقيدة توقفك عقيدة هذه العقيدة التي يعني م- م- من عقدة انعقد عليها القلب انعقد عليها القلب فإذا ك- انعقد القلب على شيء اجتمع وصارت في قلبه عقيده ملء قلبه هذه العقيدة تجعله في حياته إذا جاء شيء يعترض هذه المسألة المسألة دي توقفه يعني مثلا إيه اعتقادي أن كل شيء بقدر إن كل شيء خلقناه بقدر لما أجي أعترض على حاجة ده قدر فعقيدتي توقفني اعتقادي أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم دي عقيدة ما بيغلطش صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فإذا جاء أي خبر يشير إلى هذا المعنى عقيدتي توقفني اعتقادي أن دين الإسلام هو الحق ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إذا كنت بعتقد هذا يبقى العقيدة دي توقفني إن أنا أقول على حاجة تانية أبدا إنها صح أو إنها تودي الجنة مستحيل دي عقيده عشان كده في, في, في مسائل لما نيجي نتكلم نقول لك ايه دي عقيدة دي عقيدة ما, ما ينفعش اتكلم فيه دي عقيدة الشاهد ايها الاخوة ان الدين شريعة وعقيدة عقيدة وشريعة هذه العقيدة الشريعة بقى ليه الاحكام الشرعية حلال وحرام دي الشريعة اللي بتملأ كل مناحي الحياة كل مناحي الحياة في الدنيا في الأكل والشرب والنوم والحب والخوف والولاء والبراء والشريعة الشريعة في الشغل وال وكل حاجة في الدنيا الشريعة تحكمها فالإسلام منهج حياة شريعة لذلك لما نقول إيه إن سيدنا موسى عليه السلام أتى بعقيدة وشريعة سيدنا عيسى بعده ما كانش له شريعة كان على شريعة موسى مكمل لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم له شريعة جديدة فلذلك نسخت ما قبلها من الشرائع الشرائع تنسخ لكن العقائد هي هي فكل الأنبياء متفقون في العقائد لكنهم مختلفون في الشرائع لذلك يكون دايما عن الأنبياء أنهم آه إخوة لعلات يعني إيه يعني أبوهم واحد اللي هو العقيدة وأمهاتهم شتى يعني شرائعهم مختلفة فالعقيدة واحدة وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون الشاهد إيه هنا بقى إن سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم أتى بالدين عقيدة وشريعة قبل أن تفرض الشريعة وتفصل الشريعة الشريعة بقى اللي هي الصلاة والصيام والزكاة والحج والبيوع والإيجارة وال... وكل هذه المعاني قبل ورود الشريعة ثبت العقيدة تثبيت هذه العقيدة قد يكون نوع من أنواع التمهيد للشريعة الأخبار التي جاءت قبل الشريعة لتمهيد الشريعة أن تعرف أن الله واحد لا شريك له أن تعرف أن هناك آخر يوم آخر في قبر في موت في قبر في عذاب في حساب في ميزان أن تعلم أن الله جل جلاله سميع بصير قريب رقيب جل جلاله سبحانه وتعالى أن تعلم أن الله مقياس الحساب على الذرة كل دي تمهيد لفرض الشريعة قبل ورود الشريعة هي دي القضية خصوصا الكلام النهاردة اللي بيتكلم كتير على تطبيق الشريعة ونحن نطالب بتطبيق الشريعة نطالب بتحكيم الشريعة ال ال الناس خايفة ليه؟ لأنه لم يحصل لهم هذا التمهيد إصلاح العقائد عشان كده بيقول إيه؟ أن تعلم أن الخبر القائم بتمهيد الشريعة هذا الخبر الذي مهد للشريعة يصدر عن عين لا يخاف عواقبه التمهيد ده حصل مش عشان خايف من عواقبها لا وإنما رحمة بعقول الناس وقلوبهم لكي يمهد الأمر عندهم أرض ربنا بيقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما النهاردة اللي خايف من الشريعة اللي معترض على الشريعة قد يعذر واحنا بنقول ان مسألة العذر بالجهل تختلف من شخص لشخص ومن زمان لزمان ومن مكان لمكان ومن مسألة لمسألة فقد يعذر الشخص في مسألة ولا يعذر في أخرى وقد يعذر في حالة ولا يعذر في أخرى فلذلك عقيدتنا في مسألة العذر بالجهل أنها من أحكام القضاء أن القاضي الذي يحقق هو الذي يحكم ده يعذر ولا ما يعذرش فلذلك في مسألة تحكيم الشريعة هنقول كده أن بعض الناس معذور معذور بجهل ما يعرفش مسكين معمى عليه ملبس عليه مضلل لكن بعض الناس لا يعذر هو متعمد أن يحارب الشريعة ده الموضوع مختلف من شخص لآخر مش كلامنا احنا مش كلام الدعاء ولا كلام المشايخ ولا كلام العلماء نحن دعاة لا قضاة نحن دعاة لا قضاة لا نحكم على أحد إنما القضاة يحكمون على هذا الشخص ده ينفع ده ما ينفعش الشاهد يا إخوة أن تعلم خلي بالك بقى من, من الكلام بالحرف الواحد ده كل كلمة لها أثر في المعنى أن تعلم البصيرة أن تعلم أن الخبر القائم بتمهيد الشريعة الخبر الأثر الآية والحديث القائم الذي يقوم يفعل بتمهيد الشريعة يمهد لحصول الشريعة القائمة بتمهيد الشريعة يصدر عن عين الله جل جلاله لا يخاف عواقبها لا يخاف سبحانه وتعالى عواقب هذه الشريعة هو كل الناس خايفين من عواقب الشريعة ما تخافش لا تخف الله لا يظلم أحدا لذلك كان التمهيد ليس خوفا وإنما التمهيد رفقا ورحمة بك وصلت ولا لسه أن الخبر القائم بتمهيد الشريعة يصدر عن عين لا يخاف عواقبها تمهيد الشريعة كان بالعقيدة ربنا سبحانه وتعالى حين أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة مهد قبلها بالعقيدة ظل رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم 13 سنة ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة يؤسس للعقيدة يؤسس هذا التميز العقدي للمسلم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ها غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه هي صراط مستقيم متميز لا شرقية ولا غربية بل ربانية وظل رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة سنة 13 سنة كاملة يؤسس بل حياته كلها ال 23 سنة يؤسس أن للمسلم شخصية مستقلة شخصية متميزة عقيدة تختلف عن كل العقائد لشريعة تنسخ كل الشرائع أنت يا مسلم تعتز بإسلامك لذلك كان يعجبه صلى الله عليه وسلم مخالفة اليهود والنصارى صلى الله عليه وسلم فلما أتى المدينة وجد أهل المدينة يحتفلون بيومين عيدين فقال ما هذا قالوا يومان نلعب فيهما ونفرح قال لقد إن قال إن لكل قوم عيدا تميز وهذا عيدنا عيد الأضحى وعيد الفطر إن لكل قوم عيدا ومن تشبه بقوم فهو منه خلاص هذا التميز احنا ليه احنا لينا عيد نتميز به ونفرح به ونلعب فيه ونحتفل به ونحتفي به ولكل قوم عيد كل ناس لهم عيد هم حرين يلعبوا فيه بس هذا تميز المسلم الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هي دي بقى لما كان العيد ده شريعة قال ايه لا يخاف عواقبها امتى حين انضبطت عقيدته في البداية انه ايه غير المغضوب عليهم ها ولا الضالين يبقى ده صراط الذين انعمت عليهم فاستقبل الامر بدون خوف اما اللي خايف لسه لم يمهد الخبر القائم بتمهيد الشريعة قلبه لقبول هذه الشريعة هي دي القضية أرجو أنها تكون واضحة في تشخيص مصلحة المسلمين اليوم إرساء قواعد العقائد عقيدة بقى إن, النا... إن المسلمين جميعا النهاردة نبدأ ننظر عقيدتهم فين وتمييز هذه العقيدة لذلك آثرت أن أبدأ الليلة وكان نفسي نفسي نفسي فعلا أني أقرأ العقيدة الطحوية دي في درس واحد في حلقة واحدة من أولها لآخرها لكن بعد تفكير قلت لو قريتها كده سرد قد يكون بعض الناس يقول ما, ما فهمناش حاجة واحنا بنقول عقيدة بنأسس عشان يبقى ده الخبر القائم بتمهيد الشريعة يبقى لازم تلميحات صريحة سريعة قصدي تلميحات سريعة على بعض المعاني التي ايه قد اه تشكل او مش تشكل ما تبقاش واضحة لكن اذا كان الكلام واضح هنقراه بسرعة بحيث نخلص من كلمة العقيدة الطحوية ايه يا عم الشيخ يعني ايه عقيده طحويه اه صحيح والله والله معكم حق يعني ايه عقيده طحويه إيه العلامه حجه الاسلام ابو جعفر الوراق الطحاوي مين ده مين ابو جعفر الوراق الطحاوي ابو جعفر دي كنيته يعني لما نقول ابو الشيخ الشيخ حجازي محمد شريف كنيته ابو اسحاق الشيخ محمد حسان كنيته ابو احمد الشيخ مصطفى العدوي كنيته ابو عبد الله الى اخره ان كل واحد له كنيه اللي هي ابو فلان فده ابو جعفر الوراق يعني الوراق يعني بتاع الورق كان شغال في الورق كان يقال للي عنده مكتبة بيبيع كتب او بيبيع ورق او بيكتب او بيألف اسمه ايه وراق الطحاوي الطحاوي يعني ايه من قرية اسمها طحا طحا دي قرية صغيرة في محافظة اسيوط ما زالت موجودة الى الان طحا اسمها طحنوب ولا طحا طحا طحا الشاهد ايه قال له هو ده اسمه لا ده مش اسمه دي كنيته ونسبته راجل صعيدي من الصعيد من سوهاج من قرية طحا عليه رحمة الله الراجل ده ألف كتب عقيدة المسلمين فنسبت إليه اسمها العقيدة الطحاوية نسبة إلى الإمام الطحاوي ده يا عم هو اسمه إيه أنت ما قلتناش اسمه لحد دلوقتي حاضر اصبر علي هقول لك اسم اسمه أحمد ابن محمد ابن سلامة أحمد محمد سلامة ده اسمه ابو جعفر الطحاوي احمد محمد سلامه ده عايش في صحة دلوقتي لا ده مات من زمان مات من زمان يعني امتى كان على ايام النبي يعني لا صلى الله عليه وسلم لا لا لا هو الامام الطحاوي ولد سنة 239 هجرية سنة 239 هجرية ولسه عايش لحد دلوقتي لا مش عايش لحد دلوقتي مات مات امتى مات سنة 200 سنة 321 عاش 80 سنة او 82 سنة ولد 329 ومات 321 طيب الكلام ده ايه دلوقتي ما هو احنا بنقول هم دول بقى اللي احنا بنقول عليهم ايه السلف ناس المتقدمين العلماء الاكابر الذين وردوا النبع قبلنا وردوه صافيا ووردناه كدرا جات لنا الامور بعد ما الدنيا اتلخبطت وكما قال سيدنا علي بن ابي طالب لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف الخلاف كتر ليه لان في جهال بيتكلموا ما يعرفوش في الدين وبيتكلموا فحصل خلاف ولما يكون في عالم بيتكلم و... و... وانت عايز تفهم او انت معترض عليه او العالم يغلط ما العالم بشر وارد انه يغلط لما العالم يغلط وعالم تاني يكلمه يعرفوا يتفهموا بالعلم لكن لما عال... لما الجاهل يكلم العالم ما هو العالم مش هيعرف يتناقش معاه ليه لان مفيش لغه للحوار مفيش نقط التقاء بحيث ان هو لما يقوم يقول له جمله يقوم يفهم هو قصده ايه لا هو غلط وخلاص عشان كده سيدنا علي بن ابي طالب ايضا قال العلم نقطه كسرها الجاهلون هي نقطه والعلماء بقى شرحوا كلمة العلم نقطة دي في كتب منها كتاب البسطة في شرح العلم نقطة العلم نقطة لكن كسرها الجاهلون الجهال لما يتكلم ويتكلم ويتكلم تلاقي الدنيا كترت وهي عشان كده انا اخترت بالذات العقيدة الطحوية الكتب العقيدة كتير يعني ابتداء من كتاب السنة لابن ابي عاصم مثلا المؤلف ده قبل سنة 200 هجرية وبعد منه كتب كتير جدا في العقيدة لكن انا اخترت العقيدة الطحاوية تحديدا احنا عرفنا بقى اسمها العقيدة الطحاوية ليه ان اللي ألفها واحد اسمه الطحاوي كتاب بيفصل عقيدة المسلمين ميزتها انها نقط سريعة قاطعة مركزة تشمل كل عقائد المسلمين من اولها لاخرها العقيدة مسألة مرتكزة في حديث الإيمان اعلم اخي المسلم اعلم اخي المسلم ان اركان الاسلام خمسة شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا واعلم اخي المسلم ان اركان الايمان سته أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره وأن تعلم واعلم أخي المسلم أن أركان الإحسان سنتان أن أركان الإحسان سنتين أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذا حديث الدين هو ده الدين كله هي دي مقامات الدين ومقامات الإيمان على ثلاثة أركان الإسلام أو ثلاثة مراتب مراتب الإسلام مراتب الدين الإسلام الإيمان الإحسان وقلنا إن قضية الإسلام والإيمان والإحسان هذه مراتب أو مدارج مدارج يتدرج فيها الإنسان فتجد أن الإسلام فتجد أن الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال القلبية والإحسان الأحوال مع الله وكلها مترتبة بعضها على بعض ولذلك بنقول إيه إن الإنسان وخصوصا لما نيجي نتكلم النهاردة في المدارج ان الانسان يطلع المدارج دي ايه مدرجه مدرجه شوف شوف ازاي مدرجه مدرجه هنطلع ايه سلمه سلمه سلمه اطلع اطلع معايا كده سلمه سلمه ها تطلع كده سلم سلم تطلع فوق تطلع لحد ما توصل بقى ايه الى اعلى درجات الايمان ساعتها بقى تدخل من الباب الليل حين تصل الى الله سبحانه وتعالى عشان كده قال الله جل جلاله قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا اسلمنا يعني بنعمل بنصلي ونصوم ونزكي لكن امنا دي محتاج ان انتوا تطلعوا بقى ايه درجه درجه فوق درجه الاسلام درجه الايمان تطلعوا درجه وبعد تطلعوا الدرجه دي الدرجه الثانيه تطلع الثالثه تطلع الرابعه توصل لدرجه الاحسان هو ده الإسلام بمنتهى البساطة هو ده الدين أن تصعد هذا السلم درجة درجة أنا بشكر الجماعة بتوع قناة الرحمة جزاهم الله خيرا أنهم عملوا لنا الديكور الجديد الجميل ده نسأل الله عز وجل أن يأجرهم ويجعله في مزيد حسناتهم عشان فعلا ننتقل بمدارج السالكين نقلة ان كلنا فعلا نبدا نطلع في مدارج السالكين درجه درجه نطلع في مدارج السالكين مع بعض درجه درجه عشان كده هنبدا النهارده في مساله العقيده العقيده زي ما قلت كده العقيده الطحاويه يعني هذه العقيده كتبها الفها كتاب الفه الامام الطحاوي مين الامام الطحاوي احمد بن محمد بن سلامه طب اسمه الطحاوي ليه لانه من بلد اسمها طحا فالمفروض الانسان له نسب ونسبه نسبه ان هو الازدي من الازد نسبته الى بلده الطحاوي لطحا قرية من قرى سوهاج في الصعيد ودايما الصعيد بلد ولادة مصر كلها لكن الصعيدة والسوهاجية او اعماق الصعيد دي كان فيها العلماء الاكابر هتلاقي في اسيوط وفي سوهاج وفي قنا علماء وأكابر وجمع هذا في مثلا الطالع السعيد في أسماء علماء الصعيد في كتب ألفت في العلماء مش مش اللي اتخذوا الصعايدة مجال للنكت بس لا كان في علماء وأكابر وأئمة وقواد ورجال سبحان الله العظيم لما تقرأ سيرة ابن دقيق العيد عالم من علماء الصعيد تعجب تذهل الراجل ده رغم ان هو من المتاخرين يعني الشاهد ايه مش عايز عايز ادخل في موضوع العقيده وبسرعه آه يقول الامام الطحاوي قال العلامه قال العلامه حجه الاسلام ابو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به لرب العالمين نقول أن هذه العقيدة تلقتها الأمة بالقبول يعني دي مش عقيدة الإمام أبو حنيفة بس أو عقيدة تلميذاه تلميذيه عقيدة تلميذيه أبو يعقوب ومحمد بن الحسن الشيباني وإنما هي عقيدة المسلمين عموما تلقتها الأمة بالقبول إلا نقطتين أو ثلاثة سنتعرض لهما في كلامه نوجهه التوجيه الصحيح وخلص انتهت وتبقى العقيدة دي من ميزاتها انها سهلة عشان كده انا كنت عايز نفسي انك انت تجيب اولادك يقعدوا بالعكس انا عايز اقول لك برضو ايه سجل بحيث ان انت تسمعهم العقيدة دي هتلاقيها جميلة وسهل حفظها كثير جدا من اطفال المسلمين حافظين الكلام ده ويرددوه سهل شوف هتلاقيه بيقول ايه يقول الشيخ نقول في توحيد الله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد شوف الكلام سهل وحلو وسلس ازاي ويتحفظ من الاول تاني نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله ان الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ينبغي ان تعتقد كده دي عقيدة بقى بنقول اهو العقيدة دي الممهدة للشريعة لا شيء مثله قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يبقى الإثبات والتنزيه في نفس الشيء سميع بصير جل جلاله يسمع ويرى ولكن لا كسمعنا ولا كرؤيتنا شريع إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه قادر على كل شيء ولا إله غيره لا يعبد غيره لا معبود بحق إلا الله قديم بلا ابتداء هنشيل كلمة قديم عشان ما جاتش في أسماء الله الحسنى ونحط بدلها أول لأن ربنا سبحانه وتعالى قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليه يبقى بدل قديم لأنها ما وردتش في أسماء الله الحسنى ونحن لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم فنسميها إيه أول بلا ابتداء دائم بلاش دائم ونسميها آخر آخر بلا انتهاء أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام لا يفنى ولا يبيد لا يبيد بمعنى لا يفنى لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن يجب أن تعتقد هذا إن أي حاجة في الكون بتحصل لا تكون إلا بإرادة الله لا تسقط ورقة ولا تنبت نبتة ولا يخلق يولد مولود ولا يموت ميت ولا يرزق مرزوق ولا يسلب محروم إلا بإرادة الله اعتقد لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام لا تبلغه الأوهام العقول ولا تدركه الأفهام الفهم قال الله سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله مش هتقدر تدرك علمك يدرك الله العقول البشرية خلقها الله لها طاقة وقدرة هذه الطاقة لا تستطيع أن تبلغ علم الله خلاص يبقى سلم لا لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام حي لا يموت قيوم لا ينام حي لا يموت قيوم لا ينام خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة هي دي العقيده الطحويه اه هي دي اللي انا بقول لك اللي انا بقراه ده هو ده العقيده الطحويه اللي بقول لك احفظها وحفظها عيالك ليه اعتقد بقى حي لا يموت قيوم لا ينام خالق بلا حاجه ربنا لا يحتاج اسمه الغني جل جلاله لا يحتاج كل الناس تحتاج اليه يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن وهو لا يحتاج إلى أحد فهو خالق لا لأنه يحتاج هذا الخلق أو هؤلاء المخلوقين لا لا لا خالق بلا حاجة لذلك يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض سبحانه وتعالى خالق جل جلاله وهو لا يحتاج قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز هي دي القضية أن الله عز وجل خالق بلا حاجة بدليل هنا إيه أنه إذا أراد أن يهلككم أن يهلككم أهلك الناس جميعا أهلك خلقه جميعا قادر ويأتي بغيرهم لا يحتاج جل جلاله خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة رازق بلا مؤونة يعني يرزق بلا كلفة لا يكلفه رزق عباده شيئا بلا مشقة بلا تعب بلا كلفة قال الله في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يبقى رازق بلا مؤونة أن هذا قال جل جلاله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يمين الله ملأى سحاء الليل والنهار أتدرون ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإن ذلك لم يغض مما في يمينه يمين الله ملأى يمين الله المباركة جل جلاله مليانة سحاء الليل والنهار مغرق عباده أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة غرقانين في نعم ربنا سحاء الليل والنهار ومع ذلك رغم أنه أغرق عباده بالنعم هذا لم ينقص مما في يمينه شيء كما هي جل جلال الله خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة يميت جل جلال يحيي ويميت يميت الدنيا كلها إن يشأ يذهبكم بلا مخافة باعث بلا مشقة ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم دي جملة على بعضها كده معناها واحد ان ربنا اسمه الخالق مش عشان خلق لا هو الخالق ولا مخلوق يعني ايه بنقول ايه ان الانسان حيوان ناطق يعني حيوان يعني حي من الاحياء يعني مش مقصود بيه حي ينطق يتكلم فنقول ايه ان الوقت وانا بتكلم كده محمد حسين يعقوب متكلم وانا ساكت برضه تستطيع أن تقول أن محمد ابن حسين آل يعقوب متكلم رغم أن أنا ساكت متكلم يعني قادر على الكلام بيقولوا إيه في متكلم بالقوة ومتكلم بالفعل متكلم بالفعل وأنا بتكلم هو يبقى أنا اسمي متكلم بالفعل لكن وأنا ساكت بس مش أخرس اسمي إيه متكلم بالقوة بالقوة يعني قادر على الكلام وصلت لله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أنه سبحانه وتعالى خالق اسمع ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته أن صفات الله عز وجل قديمة بمعنى إيه كما كان بصفاته أزليا لا يزال عليها أبدين ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق مش بعد ما خلق الناس بقى اسم الخالق لا هو اسم الخالق قبل أن يخلق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري له معنى الربوبية ولا مربوب يعني هو رب ولو ما فيش حد ومعنى الخالق ولا مخلوق هو خالق ولو ما خلقش لكنه خالق بالقوة وخالق بالفعل جل جلاله وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم لما يحيي الموتى يبقى اسمه ايه محيي الموتى استحق ولكن وأيضا استحق هذا الاسم قبل إحيائه وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ويحتاجه كل شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كلام زي الفل لا احلم الفل ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ويحتاج إليه كل شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير خلق الخلق بعلمه عقيدة بقى نثبت علم الله واحنا دايما نقول أن علم الله كاشف أزلي أبدي أن الله علم ما كان وما يكون وما سيكون علم ما كان منذ الأزل ويعلم ما يكون في الحال ويعلم ما سيكون إلى الأبد جل جلاله ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون يعني الله عز وجل يعلم ما كان ويعلم ما لم يكن والدليل على هذا في قول الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه هم مش هيردوا لكن لو ردوا يبقى ربنا يعلم انهم لو حصل اللي ما حصلش هيحصل ايه جل جلاله خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا الإيمان بالقدر هذا الكلام بقى عن ربنا سبحانه وتعالى يبقى الكلام هنا بقى تاني إيه عن القدر قدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفد لا مشيئة العباد لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن يبقى هي دي القضية إن ربنا سبحانه وتعالى أمر هؤلاء الخلق بطاعته ونهاهم عن معصيته ثم بعد أن أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته لن يخرجوا عن قدره كل شيء طاعاتهم ومعاصيهم تجري بقدره كل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفد لا مشيئة العباد ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وما تشاءون ها إلا أن يشاء الله إن الله كان عزيزا حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما كل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفد لا مشيئة العباد فلا يشاء العباد إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله الله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا انا بقول كده دايما انا ما استاهلش لكنه كريم جل جلاله انا ما استاهلش حقيقه هذه عقيده عقيدتي انا شخصيا في نفسي انا ما استاهلش ولكن ما انا فيه فضل كريم جل جلاله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا مش عشان نستاهل ولا عشان نستحق ولا عشان ده حقنا لا ده فضل ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا إذا عامل بالعدل فمن لا يستحق لا يأخذ ومن يستحق العقوبة يعاقب هي كده يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا وكل الناس يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله بين فضله في ناس نالوا فضل الله فهداهم ورزقهم وأعطاهم وأكرمهم ومكنهم ووسع لهم وأعلى قدرهم وقربهم وأدناهم واصطفاهم ومتعهم وأسعدهم فضل ولا حرج على فضل الله قلت لك عايزين نأصل المسألة دي أنه لا حرج على فضل الله أن الله عز وجل قد يعطي من لا يستحق يعطي كرم ولا حرج على فضل الله كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب بس لذلك الحاقدين والحاسدين والكارهين والمؤذين منين ده ليه ده ده فضل ربنا يا أخي فضل الله عز وجل يعطي من يشاء طب ده ما يستاهلش ده ما يستحقش ده ما ينفعش مش انت اللي تعدل على ربنا كريم يعطي من يشاء يرزق من يشاء بغير حساب والتاني لما عمله بالعدل قطع رقبته قسم ظهره حبسه ضيعه استغفر الله العظيم يعني لما عمله بالعدل عامله بما يستحق فالناس كلهم يتقلبون في مشيئته كله بمشيئة الله الفضل بمشيئة الله والعدل بمشيئة الله كلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله وهو متعال عن الأضداد والأنداد لا راد لقضائه ولا محقب لحكمه ولا غالب لأمره آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده تاني اسمع الجملة دي يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله وهو متعال عن الأضداد والأنداد لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده كله من عند ربنا جل جلاله وكل شيء بأمر ربنا سبحانه وتعالى لا راد لقضائه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ولا معقب لحكمه إذا حكم فلا معقب لحكمه ولا غالب لأمره إذا أمر فلا غالب لأمره آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين صل عليه صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى الكلام في العقيدة عن الله ثم عن القضاء والقدر ثم عن النبي محمد عقيدتك في النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده أن تؤمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد لا رب ولا إله ولا نصف إله ولا تلت إله عبد صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى كنت لسه بقول لولادي يا بني إن الله اصطفى لكم الدين اصطفى يعني اجتبى وانتقى واختار بس كلمة اصطفى عايز نقول ايه فيها حتة زيادة حرر هذا الامر بقى محرر بس كنت بقول لهم كده من باب الطرافة يعني ان كلمة مصطفى بهتت لما ناس كتير بقى اسمهم مصطفى يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى وغنوا ومش عارفين معنى كلمة مصطفى عشان كده فاكر زمان اول ما سافرنا السعودية الكلام ده سنة 80 ها وكان معانا اخ اسمه مصطفى فالراجل السعودي بيسالنا اسمك ايه محمد وانت احمد وده عاطف ده ايه مصطفى ايش مصطفى ليش مصطفى اصل مصطفى يعني انت مسمي نفسك مصطفى انت اصطفيت اسمك مصطفى بس هو اسم ايه جرى وخلاص لكن معناه يعني إيه خطير مصطفى يعني اجتبي واختير وحرر وخلص حتى صار مصطفى وصلت طب صلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأن محمدا صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى الاجتباء أيضا هي نفس المعنى الانتقاء والاختيار ورسوله المرتضى ارتضاه رسولا صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأنه خاتم الأنبياء بعد النبي لا أنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله بعد محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا أنبياء خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء أما الأنبياء في ليلة الإسراء وسيد المرسلين قال أنا سيد ولد آدم صل عليه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر صل عليه صلى الله عليه وسلم وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين صل عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم حبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكل دعوة نبوة بعد نبوته فغي وهوى كل مدعي النبوة بقى اللي هيقول لك فلان او علان او تركان او ترستان سيبك من الكلام ده غي احنا قلنا ان الناس ثلاثة راشد وضال وغاوي الراشد من عرف الحق واتبعه والضال لم يعرف الحق فلم يتبعه الغاوي عرف الحق وفعل خلافه فكل دعوة نبوة بعد نبوته غي عارف الحق وبيزعم غيره وهوى ضلال وهو المبعوث صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى دي عقيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث للإنس والجن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين يا قومنا إنا سمعنا قرآن كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق في, في, في سورة الجن فآمنا به يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الجن والإنس هو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء وأن القرآن كلام الله بعد ما حررنا عقيدتنا في الله والعقيدة في القدر والعقيدة في الرسول صلى الله عليه وسلم تعالوا بقى العقيدة في القرآن وأن القرآن وأن القرآن كلام الله القرآن كلام ربنا جل جلاله دي عقيدتك يا مسلم أن تعتقد يقينا أن هذا القرآن الموجود بين دفتي المصحف من الحمد إلى الناس هذا كلام الله وأن القرآن كلام الله منه بدا وأن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا بنقول قال الله القرآن كلام الله وكلم الله موسى تكليما فالقرآن كلام الله هذا القرآن هذا المصحف زي ما قلنا كده من الحمد إلى الناس ده كلام ربنا الله جل جلاله تكلم به سبحانه وتعالى بدا منه بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال حيث قال تعالى سأصليه سقر فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر فمن أبصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار انزجر وعلم أنه بصفاته ليس كصفات البشر يا عم محمد أحمد كلام زي الفل ولا أحلى من الفل أحلى من الفل ده عقيدتنا في القرآن ان القرآن ده لازم تعتقد كده وتعلم ولادك وتسمعهم وتفهمهم وتمسكهم المصحف في ايديهم كده وتقول لهم يا اولادي يا احبتي خليكوا عارفين ان القرآن ده الكلام اللي موجود في المصحف ده الكلام اللي مكتوب في المصحف ده ده كلام ربنا مش كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم القرآن ده الله تكلم به ده مش كلام بشر مش كلام ناس مش كلام حد مألفه مش كلام حد كاتبه ده كلام ربنا الله قال هذا الكلام ازاي قالوا بلا كيفية هي دي عقيدتنا اننا نثبت ولا نكيف ولا نمثل ولا نشبه ولا نعطل ولا نؤول كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا يبقى ربنا تكلم بهذا الكلام ثم أنزله وحيا عن طريق جبريل بلغ النبي وحي وصدقه المؤمنون على ذلك حقا لما نزل والرسول قال ان ده كلام الله خلاص كل المؤمنين امنوا واحنا بنقول ان من امن حجه على من لم يؤمن صدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى سأصليه سقر فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر ومن وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر فمن أبصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار انزجر وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر والرؤية حق لأهل الجنة نؤجلها إلى اللقاء القادم وقف خلصنا وخلاص ارتاح واسكت يا أحمد ربنا يعفو عنا وعنكم نكتفي على هذا القدر وأحبكم في الله ونستكمل العقيدة في اللقاء القادم من باب التمهيد للشريعة أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله
دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولئ